والروح القدس الإله الواحد أمين آخر فكرة نقولها احنا موضوعنا كله على المسيح المرة دي لأنه هو باب الخراف هو الراعي هو الذبيحة هو السماء هو كل حاجة فنختم المسيح الراعي الصالح احنا بنبص للنيدز بتاعة العالم الناس محتاجة غفران المسيح يدي غفران محتاجين معجزة يدي معجزة محتاجين الطريق هو نفسه الطريق طب الناس محتاجة رعاية تشبيه الخروف والنص الجميل اللي حفظته في يوحنا عشرة الناس فعلا في الآخر زي الخرفان بمعنى إيه الخروف غلبان والبني آدم غلبان الخروف عاوز أكل وشرب وعاوز يعني أمان security عشان ما يجيش ديب ياكله دي احتياجاته الطبيعية والمزمور اللي بنرتله كتير الرب يرعاني فلا يعوزني شيء ده انت بترتله بلسان الخروف عشان كده بتقول بعدها ايه في مراع خضر يربضني إلى مياه الراحة دي احتياجات الخروف اه وتعد قدامي مائدة يعني الأكل بتاع الخرفان تجاه مضايقية يعني الديابة تعالوا نعيش فكرة المسيح كراعي صالح وازاي تقدمهم في الكرازة كراعي وده احتياج حقيقي عند الناس إلى راعي متى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامه والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته أما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء مرة تاني يقول أنا هو الراعي الصالح الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف أما الذي هو أجير وليس راعيا الذي ليست الخراف له يرى الذئب مقبلا ويترك الخراف ويهرب فيخطف الذئب الخراف ويبددها والأجير يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف أما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب وأنا أضع نفسي عن خرافي ولي خراف آخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي أن آتي بتلك أيضا تسمع صوتي وتكون رعية واحدة لراع واحد نتكلم في نقطتين محددين ازاي تقدم المسيح كراعي للناس فيمسكوا فيه وازاي انت تكون شبهه تبقى انت نفسك راعي صالح اول فكرة مهمة الراعي يعرف خاصته انا الراعي الصالح واعرف خاصتي وخاصتي تعرف يعني ايه مجرد اللي قدامك بيشكي وتقول له ربنا حاسس بيك ربنا عارف ضعفك انت كمان بتشكي في وقت كخروف وتتأكد ان ربنا عارف عارف انك انت زي ما قال له يا بطرس اتحبني قال له ايوه بحبك قال له انا عارف رغم الانكار عارف انك بتحبني وعارف انك ضعيف وعارف انك ما كنتش تقصد تعمل كده بس انا عارف ان جواك حلو برضه فهنا بيبقى الواحد ساعات عاوز يدافع عن نفسه عاوز يقول له انا مش وحش قوي كده يا رب فيقول له انا عارف يا حبيبي انا عارف انك انت ضعيف بس انت بتحبني وانا ده اللي يهمني احساسك انه في, في ناس كتيرة تبقى عندها احساس كده انا محدش فاهمني انا محدش حاسس بيا انت بتقدم المسيح اللي فاهم كويس واللي حاسس كويس طبعا لو انت راعي صالح هتوضح ده للي قدامك انك فاهمه كويس وحاسس بيه كويس يعني انت نفسك هتعمل دور المسيح لكن الاجمل والاحلى انك تقنعه تثبت إيمانه أن المسيح فهمه وحاسس به يعرف الاحتياجات الروحية النفسية والجسدية بمعنى إيه أيا كان نوع الاحتياج في واحد ضميره تعبه قوي وفي اللي جنبه آه عنده إحساس بالإنسكيوريتي واللي بعده جعان عاوز ياكل واللي بعده مريض عاوز يتعالج واللي بعديه عنده خوف مزمن اوكي ربنا الوحيد اللي فحص القلوب وعارف كل احتياج وقادر يشبع كل الاحتياج كمان ربنا مش بس عارف انت ناقصك ايه وعجزك فين هو عارف يشبعك ازاي عارف يشبعك ازاي انا نادرا ما افتكر وعظة انما في وعظة بجد فات عليها يعني سمعتها سنة حوالي 82 يبقى كام 34 سنة كنا في مؤتمر بني سويف وجي كاهن لذيذ كده اتكلم في آية واحدة شوفوا 34 سنة مش ناسي الوعظة دي كان بيتكلم في آية بتقول يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد كان أول مرة أخد بالي من فكرة أن ربنا يملأ الاحتياج أيا كان نوع الاحتياج مثلا واحدة محتاجة partner okay حقها عاوزة شريك حياة تحكي معاه تتسند عليه طب ما فيش رجالة لا مؤاخذة في- يعني خلاص ما فيش داعي ما فيش يعني آه، طب وبعدين يملأ إلهي كل احتياجكم واحدة ترملت ما عندهاش زوج يملأ إلهي كل احتياجكم واحد أبوه عصبي جدا عمره مداء الأبوة يملأ إلهي كل احتياجكم واحد فقير ومكسوف من فقره يملأ إلهي كل احتياجكم واحد عامل مصيبة وقافل عليها في أوضة ضلمة ومخبيها عشرين سنة يملأ إلهي كل احتياجكم قد كده الموضوع جميل ان whatever نوع النيد اللي جواك لو قربت من ربنا you will be satisfied ده ده موضوع كرازة ده خبر حلو وانت لازم تكون ضايقه عشان توصله وانت كمان لما تتشبه بالمسيح هتعرف تملى احتياجات الناس ايا كان نوعها صفة تاني في الراعي الصالح يدعو خرافه الخاصة بأسمائه الراعي بيعمل أصوات كده والأصوات دي مفهومة عند الخرفان في حاجة very special بين الراعي والخروف وعشان كده بيقول الأجير ما بيفهمهاش يعني ما بتطلعش ورا صوت الغريب لأنه غريب الصوت بتاعه غريب فيقلقوا منه الخراف تسمع صوته ويدعو خرافه بأسماء ويخرجها في أشعياء مرة قال حاجة شبه كده يقول الرب خالقك يا يعقوب وجابلك يا إسرائيل لا تخف لأني فديتك دعوتك باسمك أنت لي حكاية الاسم دي بالذات كلنا على فكرة اسمنا غالي علينا طبيعة في البني آدم إن الواحد بيفرح لما الناس تنادي عليه باسمه لأنها حاجة very personal يعني بتخصني وب- وبنزعل لما حد يكون ناسي أسمائنا أو ما بيتعاملش معانا بالاسم صار ربنا اللي عنده ربوات ملايكة المهم قوي ده اللي أهم من أي رئيس دولة عارفك باسمك وبيتكلم معاك باسمك أم، لما لما كلم شاول الطرسوسي ناداه باسمه ما قالوش انت مفتري شاول قال انا كنت مفتري ما قالوش كده قال له شاول شاول وهكذا كان بيتعامل مع تلاميذه مثلا مرثا مرثا انت تهتمين لما بينادي عليك باسمك الحته دي معناها انت عارفني آه، عارفك كويس قوي عارفك باسمك يعني انت مختلف عن كل الناس انت مش واحد من مية ولا من ألف انت فلان وفلان غير كل الناس العالم بيتعامل معانا كأرقام بيتعامل معانا كفئات انت المسيحي انت المصري انت بنت انت شاب انت عجوز انت مهندس انت فيوجوالي بنتعامل يا اما فئه او رقم لو ربنا يسوع ما عندوش دي عند كل واحد غالي عليه جدا ده الراعي الصالح انت لو هتتشبه بالراعي الصالح عاوز تتعامل مع كل شخص تحسسه انك عارفه شخصيا وبتحبه باي نيم وليك علاقة مباشرة بيه مش لأنه واحد ضمن مجموعة أيا كانت المجموعة صفة أخرى في الراعي الصالح يخرج الش- الخراف دي جبناها سيرتها امبارح نقولها تاني باختصار يقول يدعو خرافه الخاصة ويخرجها متى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامه والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته احنا قلنا إخراج الخراف ده أو خروج الخراف زي موسى كان راعي غنم بقى راعي بشر فكان يخرج من مصر ويخرجوا وراه وخرجهم خرجهم بره مصر من العبودية انت بتعمل نفس الدور المسيح بيخرج الانسان بره ازمته بره حزنه بره خوفه بره شهواته بره ذاته بيطلعه بره السجن كلنا مسجونين بدرجات وبانواع مسجونين ب- ب- بأشكال مختلفة في واحدة مسجونة قوي من قلقها في واحد مسجون من البرايد بتاعه كرامته في واحد مسجون في الفلوس في واحد مسجون في الشغل في واحد مسجون في, في شخص مستعبد ليه في واحد مسجون في عادة رديئة كل دي أنواع من السجن يخرجها يعني يقدر يطلعه بره ده وده اللي انت بتعمله ككارز انك انت بتحرر الناس بس انت كمان لازم تكون دقت ده حتى لو القصة ما خلصتش يعني بتقع وتقوم معلش بس انت لمست طعم الحرية دقت يعني ايه جالك وقت متحرر من الخوف ولا القلق ولا الإدانة ولا الشهوة لا في وقت عرفت دقت الطعم الحلو ده الراعي كمان يذهب أمامه يذهب أمامها يعني مش بيبعتهم مثلا الراعي الصالح مش بيقعد ويقول لهم روحوا كلوا وتعالوا لي اشربوا وتمرغوا في الطين كده وارجعوا لا لا هو بيتحرك هما بيتحركوا وراه ما, ما, ما يرضاش يبعد عنه طبعا في رعاة في مصر لو شفتوه تلاقيه قاعد في الضلة أو نايم وهم سرحين فطبعا كل يوم يرجع القطيع ناقص شوية ده طبيعي إنما الراعي الصالح لا ما ينفعش يريح إلا لو كانوا مريحين حواليه هو يذهب أمامه فكرة يذهب أمامها معناها أن هو القائد أو هو القدوة احنا بنقدم للعالم المسيح القائد أو المسيح القدوة اتعلموا منه امشوا وراه وانت بتمشي وراه فالناس بتمشي وراك عشان تمشي ورا المسيح دي الكرازة ببساطة انت باصص دايما ان المسيح هو قائدك وقدوتك كمان يذهب امامها معناه ارجع اسأله لو في لو انت حيران ما هو ماشي قصادك ما تروح تقول له روح اسأله هو مسؤول عنك وهو اللي بيسوق القطيع موسى النبي لأنه كان راعي أغنام وراعي أمين على فكرة فطول عمره بيمشي والخرفان تمشي وراه فلما ابتدى يسوق الشعب قال له بص من الأول كده تمشي قصادك هنمشي وراك ربنا جاله وقت زعل لما عملوا العجل الذهبي قال له موسى مش همشي مع الشعب ده تاني لو مشيت معاهم هفنيهم لأنه مش يعني ما معناه بيعبدوا عجل ذهبي وأنا معاهم أم موسى بقى قال له لا إيه اللي دي بص اعمل اللي انت عاوز بس مش هينفع اتحرك غير وانت قدامي زي زمان وعمل زي العيل الصغير اللي يقعد على الأرض ويرفص ويقول له إيه لا مش هلعب فقال وجهي يسير فأريحك فقال له بص إن لم يسر وجهك لا تصعدنا من خلينا نموت في سينا مش مهم كنعان مش مهم خل خلي العقارب تاكلنا لكن لازم تمشي قصادنا فإنه بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك يعني عشان خاطري إذا كنت ليا نعمة عندك لازم تبقى واضح قصادي ما تسيبنيش امشي قصادي لأني ما أقدرش أسوق الشعب ده وأنت مش واضح قصادي شوفوا بقى تنازل ربنا عن زعله مع الإلحاح ده قال له خلاص حاضر بعدها قال له خلاص يا موسى ومرضاش يطلع كان ناوي يسيب المحلة خالص رجع تاني عمود النار جوه المحلة بسبب شفاعة موسى الراعي كمان قيل عنه نفس النص الغني بتاع يوحنا عشرة ده صفة أخرى أن الراعي الصالح أنا على الراعي نفسه قد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل تاني بنقول أنت بتقدم المسيح الراعي طب الراعي ده هيضيف إيه على الناس هيديهم quality of life نوع حياة جديد طبيعي تخيل انت انسان زنجي كان عايش في الزنا والادكشن وبعدين حب ربنا وبعدين تاب على ايديكم متعمد وبقى بيخدم تبص له بعد سنتين ثلاثة very different انسان ناجح وبشوش ومنتصر على شهواته وبيجيب ناس للكنيسة that's a different quality of life هو دي الكرازة هي دي الرعاية مش بس كده بصوا الترجمة um, that they may have it more abundantly حياة أفضل الترجمة مش better life أو لا هي الحياة ال more abundant يعني دسمة غنية تبقى حياتك مليانة مشاعر نقية وأفكار وإنجازات وخدمات وحياة كده rich مش حياة فارغة ناكل ونشرب ونجيب فلوس ونموت ايه ده يعني what kind of life يعني اللي عايشينها الناس دي لا هديكوا حياة والحياة دي دسمة مليانة فهي ده اللي انت بتقدمه اللي انت بتاخده من المسيح وبتقدمه للي بعديك من خلال ربنا يسوع الحياة الأبانت الديفرنت دي أو الحياة الأفضل هي معناها كمان الحياة الأبدية لأن مهما كانت الحياة دي حلوة وفيها حاجات حلوة لا تقارن بالحياة الأبدية فيبقى أنا جاي عشان أديكم الحياة الأبدية الراعي خدتوا بالكم كل دي صفات جاية في النص أنا مش بألف أنا بجيب آية وبحلل بس فكرة هو بيعمل إيه بالظبط هيعمل إيه معايا وهيعمل إيه مع الناس فأنا بعلن عنه أنا بماركت فكرة الراعي أنا بقدم هدية للناس أقول لهم عندكم راعي ما حصلش مش هتدفعوا فيه فلوس هو مستعد يبقى مسؤول عنكم يبذل نفسه عن الخراف هنا بقى معناها أنه التضحية مهما كلفت هو مستعد يقدمها البذل معناه حب في تعب ربنا بيتعب قوي عشان يستحمل خطايانا بس ما عندوش مشكلة بيتعب كتير عشان يستر علينا ما عندوش مشكلة تعب قوي لما دفع الثمن من صليبه ودمه برضه ما عندوش مشكلة إذا البذل أو الفداء والخلاص صفة تخص المسيح الراعي الصالح وتخصنا هنا في مقارنة مع الأجير يقول الأجير يهرب لأنه أجير وعشان كده لما أنت تلاقي الخدمة فيها مشكلة فتمشي سوري هو أنت راعي ولا أجير هو أنت مستني نطبطب عليك تاخد حقك عشان تكمل ولا مستعد تتبهدل أنت أنهي نوع الراعي يتبهدل ما بيمدش إيده ويقول ادوني حقي حقي كرامة ولا حقي فلوس لا لا الأجير اللي يعمل كده الراعي مش مستني ممكن يتبهدل ما عندوش أزمة بس هو بيحب الخرفان بجد فالموضوع ما فيش أي تمن هيدفع له هنا طبعا يبذل نفسه تكمل أن المسيح يقدم جسده ذبيحة حية وإحنا كمان مستعدين نقدم أجسادنا ذبيحة أخيرا الراعي يجمع الكل يقول لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة تصوري راعي جايب خرفان مختلفين ودخلهم زي الصور بتاعت امبارح دي الاسود والابيض وقال لهم تعيشوا مع بعض تحبوا بعض انا راعيكم كلكم طبعا في الاول اكيد في ازمه لان الخرفان دي مش بتحب الخرفان دي والعيله دي مش طايقه العيله دي وزي ما بيحصل كده الراعي الصالح لازم يفضل ورا رعيته لغايه ما يخليهم يدوبوا في بعض انا كنت بعمل غلطه حد نبهني ليها ان انا اي اتنين يختلفوا اقول شيل ده من ده يرتاح ده من ده لقيت ان المبدأ ده ما ينفعش لا لا لازم تفضلوا مع بعض ولازم تحبوا بعض والا ما فيش سامع الحظيرة لازم تشيل كل الناس ولازم يحبوا بعض ما عندناش بديل ما عنديش حاجة اسمها مش عارف احبه شوف لي حد تاني لا مش عارف تحبه يبقى مش هتدخل السامة هتحبه يعني تحبه زي ما يطلع بقى انت وحظ انت ونصيبك هنا ليه خراف اخر اخر يعني مختلفين لكن لازم هيدخلوا نفس الحظيرة ولازم هنبقى رعية واحدة عيلة واحدة فريق واحد مهما اختلفنا يبقى في دعوة للكل كل الجنسيات كل العينات كل الكالتشرز كل الخلفيات كل العيوب والعاهات لكن الهدف في الآخر كله بيرتبط بالواحد وبيرتبط ببعضه البعض وارتباطهم بالمسيح هو اللي بيخليهم يحبوا بعض فإذا كنت أنت متشبه بالمسيح هتحب ولادك ولادك يحبوك وهتخليهم يحبوا بعض في وجودك وفي غيابك هو ده نجاحك الحقيقي انك ما عندكش حاجة اسمها لا مش عارفين يرتاحوا لبعض كنيستنا بتحب النص ده بتقوله كتير قوي في القداسات يوحنا عشرة بس احنا كلنا كارث بدرجة راعي أو مشروع راعي وربنا أشهر ناس عنده زي يوسف يعقوب إبراهيم إسحاق كل دول رعاة وبعدين تقفز تلاقي داود كان راعي وموسى النبي كان راعي واضح انه غاوي يعني ربنا غاوي الصنعة دي هي والصيد والفلاحة دول ثلاث صنعات غاويهم ربنا قد يكون أشهرهم الراعي لأنه لقب من ألقاب المسيح الراعي بيستحمل خرفان ما بتفهمش انت هتستحمل ناس ما بتفهمش ولازم تفضل مسؤول عنهم لانهم ريتاردد لا مؤاخذة احنا كمان ريتاردد لان ما بنفهمش ربنا بالسهل وليكن طب ومال هنحبهم ونحتملهم لان احنا في الاخر عاوزين ندخلهم السم ربنا يدينا نعمة ان المعنى ده يشبعنا وننقله للناس لان لو انت فرحان بالراعي وحاسس انك خروف متشال ومتدلع سهل تنقل ده كله للي بعديك وسهل كمان تبقى انت نفسك راعي صالح الناس تحب ربنا عن طريقك لإلهنا كل مجد وكرامه